الراس فيها يراها القلب ملحمة المعاني مواقف الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع مواقف إيمانية وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه وقل اعملوا موقف النهاردة موقف حقيقي عجيب جدا وأنا عن نفسي بيأثر فيا جدا الموقف إن كان في واحد آه، من الأنصار وكان ليه بستان وجنب بستانه كان في بستان لطفل يتيم فالطفل اليتيم حب ان هو يعمل سور ما بين بستانه وبين بستان الانصاري فجه ابن السور فلقى فيه نخله النخله دي ملك للرجل الانصاري بتعترض طريق السور فكان عايز يعمل حاجه من الاثنين اما انه يبني الجدار حوالين النخله ويضمها عنده او يبني الجدار من ناحيته ويخلي النخله في ارض الانصاري فراح استاذن الانصاري قال له اعطيني النخله الدهان يعني ممكن تدهاني يعني بيستأذنوا ان هو يديها له ويبنوا السور حواليها فقال لا فقال بعني النخلة ما كنتش عايز تدهاني كده هدية دعها لي فقال لا فقال له إذا أشكوك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دمت أنت مش عايز تكرمني وأنت تعلم أن أنا يتيم فخلاص أنا هشتكيك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الأنصاري ما أراد أن يعصي أمر رسول الله لكن زي ما تقول هو اتضايق جدا لما ال- الغلام الصغير ده اليتيم راح يشتكي للنبي عليه السلام فيعني الموضوع كبر معاه شوية راح الغلام اليتيم يشتكي هذا الأنصاري لرسول الله صلى الله عليه وسلم جه النبي مع اليتيم هو النبي كان عنده وقت ده النبي عليه السلام مسؤول عن كل قضايا الأمة ومسؤول عن تسع زوجات ومسؤول عن حاجات كتيرة جدا جدا ورغم ذلك عمر النبي ما كان يكسف حد ولا عمره كان يتأخر ولا يعني يعني سبحان الله كان دايما يجبر بخاطر أي إنسان يجيله خد اليتيم وراح لهذا الرجل الأنصاري فقال له أعطيه النخلة فقال له لا يا رسول الله هو مش قصده برضه زي ما قلت لكم إن هو يعصي أمر النبي لكن هو زي ما تقول الموضوع كبر في دماغه إن أنت تروح تشتكيني للنبي عشان النخلة فقال أعطيه النخلة قال لا يا رسول الله قال بعه النخلة مش عايز تديها له باعها له قال لا يا رسول الله فالنبي عرض عليه عرض العرض ده ما يتكررش كتير يعني قال له أعطيه النخلة ولك بها نخلة في الجنة فقال له لا يا رسول الله أنا مش عايز خد بالك فكان واقف جنب النبي عليه السلام رجل قلبه مليان إيمان ومش معنى كده الأنصاري قلبه مش مليان إيمان لا ده هو زي ما قلت لك الموضوع عنده كبر لأن الأن- الغلام راح اشتكى للنبي عليه السلام فالرجل اللي كان بقى بي- بيلتقط الفرص زي ما بيقولوا كده يعني قناص فأول ما سمع الكلام ده قال له يا رسول الله ألا إن اشتريت تلك النخلة وأعطيتها لليتيم ألي بها نخلة في الجنة قال أجل مين الرجل ده أبو الدحداح أبو الدحداح أول ما سمع المقولة قال للنبي كده فراح في ساعتها للرجل الأنصاري قال أيها الرجل هل تعلم بستان أبي الدحداح فالتاني زي ما تقول ايه مخه كده آه، راح وجاب كده فاهم ازاي يعني فقال له ومن لا يعلم بستان ابي الدحداح واخد بالك في حد في الدنيا ما يعرفش بستان ابي الدحداح وكان احلى بستان في المدينه كان فيه 600 نخله بتنتج تمر من اجمل واجود انواع التمر بيها 600 نخلة وبئر وبيت وحواليها سور فكان أفضل بستان من بساتين الأنصار هو بستان أبي الدحداح قال ومن لا يعلم بستان أبي الدحداح قال له هو لك بكل ما فيه من نخل وبئر وبيت وسور على أن تعطيني تلك النخلة قال هي لك فرجع أبو الدحداح مرة تانية للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا رسول الله هو واثق في كلام النبي بس زي ما تقول عايز يسمع البشرى مرة تانية قال له يا رسول الله ألا إني اشتريت النخلة وأعطيتها لليتيم ألي بها نخلة في الجنة قال أجل قال أشهدك أني قد اشتريتها وقد جعلتها لله وأعطيتها لذلك اليتيم فتبسم النبي ومسح على لحيته وهو يقول كم من عذق رداح يعني كم من نخلة مثمرة لأبي الدحداح في الجنة كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة ده المشهد الأولاني المشهد الثاني أبو الدحداح واخد الأنصاري عشان يسلمه البستان اللي هو اداهوله خلاص ما هو خد ده مقابل النخلة فراح عشان يسلموا البستان سمع صوت زوجته وأولاده جوه البستان فراح منادي عليها من بره البستان يا أم الدحداح قالت أجل يا أبي الدحداح قالت أجل يا أبا الدحداح ماذا تريد قال اخرجي أنت وبنوك من البستان فلقد بعناه لله جل وعلا قالت ربح البيع أبا الدحداح لا نقيل ولا نستقيل ما قالتلوش بقى يا فرحتي بك يا حبيبي يعني راح تبقى البستان كله بنخلة فاهم ازاي ابدا شوف الايمان قالت له ربح البيع ابا الدحداح لا نقيل ولا نستقيل وهي خارجه هي وولادها من البستان طفل صغير من اولاد ابي الدحداح خد تمرايه من الارض وحطها في بقه وبدا ياكلها فراحت حاطه ايديها في بق طفلها وراحت مطلعه التمره ورمياها في الارض وقالت له سامحني يا بني فقد بعناه لله ده الموقف الايماني الجميل اللي عايزين نتكلم عنه النهارده الناس ديت فعلا جعلت الاخره همها فربنا اكرمها بالدنيا وبالاخره لانهم اتعلموا كده من النبي بتصلى عليه صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك بيوضح لك فيما معنى الكلام ان حضرتك وحضرتك لو شغلت نفسكم بربنا سبحانه وتعالى وشغلت نفسكم بالاخره والله الذي لا اله غيره هتفوزوا بالدنيا وتفوزوا بالاخره ولو شغلت نفسكم بالدنيا وبس ونسيتوا فرض ربنا ونسيتوا فضل ربنا ونسيتوا حب ربنا هتفقدوا الدنيا وتفقدوا الاخره هي هي هي معادله حسابيه واضحه جدا واللي يقول لك بقى لا يمكن ان تجتمع الدنيا والاخره ده بيقول كلام غير منطقي لان في ناس جمعت بين الدنيا وبين الاخره وهناك كان من الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم من كانوا اصحاب اموال والثروات وكانوا من العشره المبشرين بالجنه رضي الله عنهم جميعا وعن الصحابه اجمعين. شاهد في الموضوع ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك حديث عجيب جدا رواه الترمذي بسند صحيح قال من كانت الآخرة شوف اللفظ يا أخي سبحان الله تحس فيه باستغراق عجيب جدا من كانت الآخرة همه سمع ال- ال- الهمهمة ديت تحس ان الاخره يعني ماليه جوفه وصدره ورئتيه بحاجه ما شاء الله يعني الاخره دي في قلبه من كانت الآخرة همه خد ثلاث ثمرات جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة مش هو بيجري ورا الآخرة الدنيا تجيله تحت رجليه سبحان الملك مع ان هو ما طلبش دنيا هو طلب آخرة أيوة اطلب الآخرة تجي لك الدنيا اطلب الدنيا تضيع الدنيا والآخرة قول لي يا عم الشيخ ده كلامك ده بقى فيه كده شيء من ال يعني ايه انت عايزنا بقى كده بقى ندروش ونقعد في المسجد ونلبس نلبس لبس مقطع ونبني خيمه خضراء وما نشتغلش بالعكس انا عايزك تكون اغنى واحد وانجح واحد وافضل واحد بس ما تنساش فضل ربنا وما تنساش فرض ربنا. نعم المال الصالح للرجل الصالح. انا مش عايزك تركب عربيه آه، آه، موديل آه، 45 وطول ما انت سايقها عمال بتقول ليه يا رب ليه ليه الظلم ليه؟ بالعكس ده انا عايزك تركب عربيه موديل 2011 مكيفه وجميله واقفل الازاز واقعد آه، اذكر ربنا اقعد صلي على النبي عليه الصلاه والسلام اقعد اسمع قران واحمد ربنا واشكره على النعمه الجميله دي بالعكس نعم المال الصالح للرجل الصالح بس اوعى المال يلهيك عن ذكر الله اوعى المال يلهيك عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى يبقى من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله بدل ما يبقى واحد فاتح محل في دمياط ومحل في بورسعيد ومحل في السويس ومحل في اسيوط ومش عارف ايه وداير بيلف حوالين نفسه ربنا ييسر له عمل واحد فقط يكفيه ويغنيه جمع له شملة وبعدين فوق ده كله وأتته الدنيا وهي راغمة ده مين؟ ده من جعل الآخرة همه آه طيب ومن كانت الدنيا همه خد بالك بقى جعل الله فقره في قلبي لا ده يقفلها له من الباب من بره جعل الله فقره بين عينيه ما يشوفش أي خير أبدا أعلم أناسا ربنا موسع عليهم وبيعطيهم من جميع أصناف النعم ممكن يكون عايش في قصر وعنده طقم عربيات وعنده شركات وعنده عنده وحينما تسأله تقول له آه، ازاي اخبار حضرتك يقول لي اخباري سبحان الله ربنا يعديه على خير ده الحالة نايمة والسوق مش عارف واقع والحالة جيم وربنا يسترها ودينا مقضينها بالكاد في حين انك ممكن تسأل رجل بسيط جدا لا يملك الا قوت اليوم ولما تسأله يقول لك الحمد لله يا ده احنا في نعمة والله يا شيخ والله العظيم احنا مش عارفين هنشكر ربنا على النعم دي امتى والله سبحان الملك انا اذكر لكم قصة عجيبة جدا جدا بس اكمل لكم الحديث فيقول لك ومن كانت الدنيا همة جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له هو فاكر يقول لك أنا أنا أنا أنا فتحت محل آه، محل فول وطعمية مثلا المحل ده بيكسبني في اليوم مثلا 100 جنيه فلما افتح محلين يبقوا 200 جنيه ولما افتح ثلاثة يبقى 300 جنيه هو فاكر ان الرزق بيزيد بعدد المحلات هو مش واخد باله وده مش معناه برضو ان انت ما تتوسعش في تجارتك و- وسع زي ما انت عايز افتح شركة واثنين وثلاثة وعشرة بشرط لا تلهيك عن فضل الله وعلى ولا عن فرض الله هي دي المسألة يا جماعة زي ما قلت لكم المقياس في النهاية لما يجي واحد بيسألني بيقول لي يا شيخ محمود آه، أقدم في الكلية دي ولا دي أقول له اللي تقربك من ربنا خليك فيها أتجوز الأخت دي ولا الأخت دي أقول له اللي تقربك من ربنا خليك فيها خليك معاها واخد بالك أي حاجة يا جماعة مقياسكم في حياتكم ال- ال- المؤشر اللي احنا بنظبط عليه حياتنا آه، اشتري عربيه مرسيدس ولا بي ام ولا اوبل ولا مش عارف ايه العربيه اللي تحس فيها ان انت بتلاقي قلبك اركبها يعني اركب العربيه اللي تحس ان انت فيها ما بقتش متكبر ما بقتش مغرور ما عندكش عجب بنفسك راكب عربيه بتقضي لك مشاويرك الحمد لله ما بتعطلش ما بتخليكش آه، تفقد وقت من حياتك ولا تفقد حياتك ولا ولا اركب العربيه اللي تقضي مشاويرك واللي يكون شكلها برضو جميل وبيرضيك ويدخل البهجه على قلبك وفي نفس الوقت لا تصاب بسببها لا بعقب ولا كبر ولا ولا اي حاجه من الحاجات دي خدت بالك من قصدي إيه المقياس ان ربنا هو وجهتنا أنا لا أريد إلا الله سبحانه وتعالى فبختار زوجة تاخد بإيدي ربنا بركب عربية توصلني لطريق ربنا ب- بشتري محل ما يشغلنيش عن ربنا بدخل كلية تقربني من ربنا مقياسي الأساسي إن أنا عايز أقرب من ربنا سبحانه وتعالى القصة اللي عايز أحكيها لكم قصة امرأة كانت في إحدى القرى الريفية في مصر المرأة دي فقيرة فقر يعني يعني ما ينفعش يتوصف بجد عايشة في عشة من الصفيح كل ما كل ما هو في البيت فقط آه، شوال ح- فرشاه على الأرض وجنبيه مرتبة على الأرض وبوتاجاز صغير كده من اللي بيتملي و- وإيه تاني و- وزير مية بس خلاص هو ده اللي عندها فكان لي أخ حبيبي كان رايح زيارة هناك لبعض إخوانه في ال- في الم- في القرية ديت فقالوا له عندنا عندنا امرأة المرأة دي بترفض إنها تاخد أي حاجة من أي حد رغم إنها فقيرة فقر لا يخطر على قلب بشر فتعالى يمكن ترضى تاخد منك لعل وعسى فالأخ ده آه، كان معاه في الوقت ده حوالي 2000 جنيه فلما وصل هناك فوجئ بامرأة وضعها كالآتي عايشة في آه، في عشة من الصفيح وزي ما قلت لكم ما عندهاش حاجة غير الحياة اللي ذكرتها ديت عندها ولدين وبنت ولد وبنت منهم مصابين بشلل رباعي وعندهم ضمور في جسمهم فجسمهم كل واحد منهم طوله لا يتعدى نصف متر رغم ان سنهم كبير معدل 20 سنه سبحان الملك ففرشل ده شوال والديت شوال ومنيمهم عليهم و- ولا يتحرك فيهم اصبع واحد عندهم شلل رباعي ربنا يعافينا يا رب ويشفي جميع مرضى المسلمين اللهم امين فهي اللي بتاكلهم وهي اللي بتشربهم وهي اللي بتقضي لهم حاجتهم وتنظفهم هم على الشوال ده طيب والولد الثاني الولد الثاني ده هو الوحيد اللي بيشتغل وبيجيب لهم اكلهم وشربهم قوت اليوم بيومه يعني يروح يشتغل بره يجيب 10 جنيه 15 جنيه اللهم لك الحمد يجيب لهم بقى فول جبنه عيش مش عارف ايه وياكلوا ما فيش اي حاجه اكتر من كده والمراه اللي هي امهم ديت الله يشفيها ويعفو عنها مصابه بسرطان في الغدد فالغدد بتاعتها مدلدله كده وعندها امراض تانية كتير عندها السكر وعندها الضغط وعندها مشاكل جامده جدا فلما دخل عليها الاخ ده السلام عليكم يا امي ازي حضرتك قالت له عليكم السلام يا ابني قال لها انا ابن حضرتك ويعني واتمنى ان حضرتك ما تردنيش وما تكسفنيش وده مبلغ بسيط هديه من ابنك آه، دول 2000 جنيه قالت له والله يا ابني والله خيره مغرقني اسمعوا الكلام يا مسلمين ال- الست دي في بيتها ايه شوارين ومرتبه على الارض وبوتاجاز صغير و- وزير وفي حته على جنب كده زي ساب قفص صغير كده حط عليه آه، آه، حتتين جبنه ولقمتين عيش لفهم في كيس. ما عندوش حاجه تانية خالص لا في ثلاجه ولا full automatic ولا ولا غس... ولا اي حاجه خالص ما فيش حاجه عندها خالص ولا سخان ولا ولا اي حاجه حتى الحمام ما عندهاش حمام بتروح تقضي حاجتها في المسجد اللي جنبهم فالمهم فقال لها دول 2000 جنيه قالت له والله يا ابني انا ما بطلب حاجه من حد وخيره مغرقني وانا استحي يا ابني ان انا اطلب حاجه من البشر واشتكي رب البشر سبحانه وتعالى يا ابني ده انا في خير الحمد لله بس ربنا يقدرني ان انا اشكره على الخير اللي مدهوني انا عاوز إيه يا ابني من الدنيا اكتر من كده اهي اللقمه موجوده وال- والميه موجوده والحمد لله رب العالمين وعندي بوتاجاز بعمل عليه شويه شاي لما بعوز اشرب شاي والحمد لله العلاج بتاعي اديني باخده من المستشفى ببلاش اللهم لك الحمد ربنا يصلي لاهل الخير يدوني العلاج ده ببلاش انا عاوز إيه اكتر من كده يا ابني ده الحمد لله ده احنا بخير رفضت تاخد اي حاجه شايفه ان ان كل حاجه متوفره لها رغم ان هي ما عندهاش اي حاجه تصلح للحياه الادميه بالمره خالص بالمره تلاقي مليونير او ملياردير يقول لك انا مش لاقي الحاله جيم والدنيا في الضياع وواحده مش لاقيه تاكل وتقول ده خيره مغرقني انا استحي ان اقبل حاجه من البشر اكون بكده بشتكي رب البشر للبشر سبحان الملك فالشاب ده كان متجوز بقاله حوالي خمس ست سنين وما خلفش فحس ان المرأة ديت اللي قدامه الست ديت ست كلها بركة وحس انها ممكن ربنا يستجيب دعائها فلما رفضت وألح عليها أكتر من مرة ورفضت قالت له والله اسأل زمايلك أنا لا أقبل أي شيء من أحد أبدا عمري في حياتي ما مديت إيدي لحد ولا همدها لحد يا ابني فقال لها طب يا أمي ادعي لي أنا بقالي خمس ست سنين متجوز وما خلفتش فرفعت ايديها بيقول لي دعي الدعاء الدعاء ده زلزل قلبي من كتر ما هي بتدعي باخلاص يا رب عوض عليه يا رب ارزقه يا رب يا رب فبيقول لي استبشرت بدعوتها يقول لي والله الذي لا اله غيره روحت البيت نزل القاهره في اليوم ده بالليل بيقول لي لما روحت لقى زوجته بتبكي من الفرح خير يا حبيبتي مالك قالت له انا بقالي يعني اسبوعين ثلاثه عندي قيء وتعب و و وما رضيتش اقول لك رحت حللت النهارده لقيت نفسي حامل الشاب ده عنده النهارده ثلاث بنات فضل ربنا سبحانه وتعالى فضله سبحان الملك وفي السماء رزقكم وما توعدون يبقى من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه ما يشوفش ما يشوفش لله عليه فضل ابدا سبحان الملك ما يشوفش ربنا عليه فضل ابدا ومهما خد يبقى عامل زي اللي بيشرب من البحر كلما ازداد شربا كلما ازداد عطشا سبحانك يا ربي الناس اللي سرقت المليارات واللي عملوا واللي عملوا كانوا هيعملوا ايه بالفلوس ديت انا قاعد بقعد افكر ساعات كده بقول ايه بقول لو الواحد يعني معاه 3 4 مليون مش مليارات هيعمل بيهم ايه هيروح بيهم فين إيه، طب اصل المشكله في ايه المشكله انت عارف حضرتك آه، انتوا سافرتوا قبل كده اكيد كل واحد فيكم سافر قبل كده يعني وانت جاي من, من من السفر جاي تعبان نفسك تخلص من دوشه المطار عشان تروح بيتك تستريح بقى وتنام شويه وتشوف ولادك وزوجتك وقرايبك وامك وابوك صح كده فوانت داخل المطار لو حملك خفيف بتعدي مرة وأنا مسافر فوأنا راجع كان قابلت واحد حبيب أخ عزيز عليا يا فلان أخبارك إيه عامل إيه مش عارف إيه فركبنا الطيارة فالمهم فلقيته واحنا في الطياره ماخد واخد شنطه صغيره كده handbag حطها في ال- بتاع ال- ال- اللي بيتحط فيها الشنط فوق الكراسي ديت وكده وخلاص وبعد ما خلصنا نزلنا فقال لي انا استاذنك بقى يا شيخ محمود السلام عليكم قلت له انت مالكش شنط في الطياره قال لا هي بس الشنطه الصغيره ديت باخدها في ايدي اخد فيها طقم لبس ولا حاجه ولا طقمين احطها في بتاع الطياره ديت كده بايدي وانزل اخدها اروح بيتنا لا استنى بقى طابور بقى السير والشنط والدوشه والمشاكل دي كلها ولا أقف بقى في جمارك ولا في الكلام ده كله انا في ثواني عدي حملك خفيف قلت له صح هو ده اكبر مثال بيوضح لنا الاخره شكلها ايه اللي حمله خفيف بيعدي واللي حمله تقيل بيقف خد بالك كل لما بتحمل كل لما بتزود مدة حسابك يوم القيامة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم لما بيقول إن يدخل المؤمنون فقراء المؤمنين يعني الحديث رواه الترمذي انا معلش دي امانه بقى لازم نذكر لكم كل حديث فين حديث رواه الترمذي بسند صحيح قال فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة عام وفي رواية بنصف يوم وهي نصف يوم هي خمسمائة عام لأن ربنا قال وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون طيب لما تيجي يوم القيامة تلاقي الفقير بيخش قبل الغني بخمسمائة سنة طيب ليه بخمسمائة سنة هو الغني ده وحش لا مش وحش بس الغني هيقف يتحاسب عن كل حاجة لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة من ضمنها عن ماله من أين اكتسب وفيما أنفقه الحديث أيضا رواه الترمذي وبإسناد الحسن طيب هتتسأل عن فلوسك كلها جبتها منين مش كفاية وصرفتها فين برضو مش كفاية وهل كنت مسرف ولا مش مسرف ما انا ممكن اكون جبت مليون جنيه من حلال وصرفته ايضا في الحلال لكن باسراف خد بالك صرفت ببذخ وحاجات كده ما كانش ليها لازمه يعني اه صرفت في الحلال رحت جبت حذاء مثلا جبت حذاء ب 2000 جنيه انا جايبه من حلال فلوس حلال وصرفه في الحلال ايوه بس ده كتير قوي يعني حذاء ب 2000 جنيه ده الواحد يخاف يخش بيه اي مكان ده الواحد يركنه على السرير معاه وهو نايم خد بالك صف تاني صف تالت مش فارقه بس المهم يعني يخاف يسيبه بره الاوضه يتسرق واخد بالك طب ليه ما يعني ماله الحذاء ابو مش مش هقول لك بقى ابو 40 جنيه تلبسه لابسه تقطع ماله الحذاء ابو 150 و200 ب 300 جنيه يا سيدي خد بالك مرتب موظف انما حذاء ب 2000 جنيه ما ده اسراف برضه وناس مش لاقيه تاكل لا ده الاعجب من ده كله ان ليا قريبة بتقول لي ان ليها صديقتها اشترت شنطة شنطة تخيل حضرتك ب 25 ألف جنيه والله الذي لا إله غيره 25 ألف جنيه ليه يا أمي ده 25 ألف جنيه ده تروح تجيب بيها عربية يعني بدل ما هي شايلة شنطة لا دي تركب عربية يعني بدل ما هي اللي تركب الشنطة هي اللي تركب العربية بال 25 ألف جنيه قالت لا أصل حضرتك مش عارف دي ماركة شنطة حاجة بقى كده ماركة عالمية قلت لها والله لو حتى لو كانت على 200 مش 100 تمام يعني اجيب شنطة ب 25000 جنيه وفقراء المسلمين مش لاقيين ياكلوا طب ده كلام يعقل يا جماعة كل ده ليه التباهي التباهي اه اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم هي دي المشكلة ان انا عشان لما اقعد مع اصحابي اقول له شايف الساعه دي دي ماركه مش عارف كذا ده مش عارف بكذا او بكام فاهم ازاي؟ آه سبحان الله رحت مره اشتري ساعه لقيت راجل في المحل بيقول بيقول الساعه دي حضرتك ممتازه جميله جدا بكام حضرتك؟ قال ب 45000 جنيه 45000 جنيه ليه؟ يعني اجيب ساعه ب 45000 جنيه اعمل بيها ايه؟ ما الساعه مثلا تكون ب 300 400 جنيه يا سيدي ب 1000 جنيه انما 45000 جنيه مين اللي بقى ايوه ده كتير بيشتروها سبحان الملك هي دي المسألة المسألة حتة ايه التفاخر التفاخر ما بين الناس ان ده يتفاخر على ده وده يتفاخر على ده والدنيا مش مستاهلة مش مستاهلة ان الناس تتفاخر على بعض لان في النهاية زي ما قلت لك لو حملك خفيف هتعدي يوم القيامة الفقراء ما هجيب منين ما فيش يا ربي هتحاسبنا على ايه آه تعالى جبت ايه ومنين والله يا رب هو مرتب الحكومه 300 400 جنيه وكنت بستلف عليهم عشان ادفع الايجار والاكل الحمد لله كنا مقضينا بقى عيش وفول وانت عارف يعني الفول عندنا في مصر كان فرض عين يعني فيعني الدنيا كنا مقضينا كده طب ده هيتحسب على ايه؟ عدي فاهم ازاي؟ انما الثاني المليارات اللي جبتها جبتها منين وصرفتها فين؟ واخد بالك؟ وسبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابه أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قالوا ليس منا أحد يا رسول الله مال وارثه أحب إليه من ماله قال فمالك مالك أنت ما قدمت ومال الورثة ما أخرت تمتلك قد حضرتك والله 200 ألف جنيه طلعت منهم صدقات وزكوات وإلى غير ذلك ب 25 ألف جنيه فضل كام 175 ألف فلوسك أنت بقى مش ال 175 ألف فلوسك ال 25000 اللي قدمتهم ليك في الاخره وال 175 اللي سبتهم للورثه دول مال غيرك مش بتوعك انت خلاص بقى سبحان الملك فمالك ما قدمت ومال الورثه ما اخرت ويكون النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ثم يعلق على الآيات يقول يقول ابن آدم مالي مالي فلوسي وهل لك من مالك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت وهو أنت فلوسك دي عبارة عن إيه؟ لقمة هتاكلها وبعد ساعات هتروح في ال... خلاص انتهت وهدمة هتشتريها وبعد شهرين ثلاثة هتقدم أو تتقطع أو تضيق عليك وصدقة تمضي بها إلى الله وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنه قال المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة الله أكبر يبقى من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبي وجمع له شمل وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمل ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له منها فاحنا بنقول عنوان الدرس وقل اعملوا وقل اعملوا ايه المقصود بهم المقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم شوق الصحابة والأمة من بعدهم و- و- وحض ال- ال- الأمة كلها على حب الجنة وعلى الشوق إلى الجنة وعلى العمل لدخول الجنة ووضح أن الجنة لن يدخلها الإنسان إلا أولا برحمة الله ثم بعمله النبي عليه السلام بيقول في الصحيحين لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته فواحد دلوقتي ممكن من اخواننا المشاهدين الافاضل يقول لي بس الايه الحديث ده بي- بي- بيتعارض مع ايه والايه طبعا يعني واضحه كلامها واضح جدا يعني ان المولى عز وجل يقول لاهل الجنه ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون اهو ما يعني ال- الايه بتثبت ان احنا هنخش الجنه باعمالنا يا شيخ محمود فازاي تقول حديث في الصحيحين في البخاري ومسلم في اعلى درجات الصحه ان احنا مش هنخش الجنه الا برحمه الله أقول لك ليها تفسيرين بس مش هقولهم إلا لما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم التفسير الأولاني أن بعض أهل العلم قالوا أن المؤمن يدخل الجنة ابتداء برحمة الله ويرتقي في درجات الجنة بأعماله على حسب أعماله ده تفسير والتفسير الثاني أن الباقي اللي موجودة في الآية اللي هي بما كنتم دي باقي السببية وليست باقي العوض ايه الفرق بين باقي السببيه وبين باقي العود لا ده فرق كبير جدا لو كانت باقي العود يا حبايبي يبقى معناها ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون كأن ربنا بيقول لنا انتوا هتخشوا الجنة عوضا عن الأعمال اللي عملتوها يعني أعمالكم تساوي دخول الجنة وده مستحيل لأن لو وزنت كل أعمالنا لو كنا بنعبد ربنا 500 عام أو 1000 عام لو وزنت الأعمال ديت مع نعمة البصر فقط لرجحت كفة البصر واضح كده يبقى إذا أعمالنا ما توازيش دخول الجنة ولا توازي والله إن احنا نشم ريحة الجنة لأن ربنا بيتعامل معنا بالفضل وليس بالعدل ولو تعامل معنا بالعدل لأهلكنا جميعا ولكن ربنا يتعامل معنا بالفضل فهو الودود الذي يتودد إلى عباده وهو الغني عنهم سبحانه وتعالى يبقى إذا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون أي بسبب ما كنتم تعملون دي باقي السببية طيب بسبب ما كنتم تعملون إيه المقصود بما كنتم تعملون الأعمال الصالحة والأعمال الصالحة ديت دي بفضل أنا وأنت ولا بفضل ربنا أيوه بالظبط كده زي ما حضرتك تفضلت بفضل ربنا عارف ليه لأن ربنا هو اللي هداني مش هو اللي هداني إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ليس عليك هداهم ربنا هو اللي بيهدي سبحانه وتعالى فربنا اللي هداني وربنا اللي زين الإيمان في قلوبنا خد بالك ربنا هو اللي زين الإيمان إيه في قلوبنا هو اللي كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ده, ده, ده محض فضل الله سبحانه وتعالى وربنا هو اللي وفقني إن أنا أصلي وأعبد ربنا وأذكره وأقرأ قرآن وأزكي وأصوم ده توفيق ربنا ثم تقبل مني العمل فأدخلني الجنة بسبب هذا العمل ففي الأول وفي البداية وفي النهاية الفضل من لله سبحانه وتعالى هو اللي هداك وهو اللي زين الإيمان في قلبك وهو اللي وفقك للأعمال ديت وهو اللي تقبل منك الأعمال لكن في النهاية اسمها إيه إن أنت اللي عملت يعني لولا فضل ربنا أنا ما كنت أجلس في هذا المكان ولولا فضل ربنا ما جلستم أنتم لتستمعوا إلي ولولا فضل ربنا ما يسر الله لنا هذه الوسيلة حتى نوصل كلمة ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم هو فضل ربنا حتى في التوبة حتى في التوبة ربنا سبحانه وتعالى جعل للتوبة ثلاث أطراف ايه هم تعرفهم بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم جعل التوبة لها ثلاث أطراف ثم تاب عليهم ليتوبوا ثم تاب عليهم ليتوبوا آه ربنا ألقى التوبة في قلبك أدي أول طرف فأنت تبت إلى الله أدي تاني طرف فربنا تقبل توبتك أدي ثالث طرف سبحان الله شوف كل ده في ايه في آية واحدة ثم تاب عليهم ليتوبوا فعايزين نعي ان كل ده بفضل ربنا عايز اقول لحضرتك قلبك ده بينبض في السنة 42 مليون نبضة والله يا حبايبي احنا ما نملك منها نبضة واحدة ولا نقدر نمشيها ولا نقدر نوقفها سبحان الله وكل نبضة بتضخ دم فكل قطرة دم جت في عينيك علشان تبصر بيها وتستعمل عينيك ديت في طاعة ربنا فلك الأجر الجزيل وكل ضخ الدم توصل لعينيك تبص بها المعصية فعليك هذا الوزر شفت دي بقى أنت لا تملك أي شيء من أمرك أنت كل يوم بتموت كل يوم كلنا بنموت فد ايه؟ آه وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار وهو ده كان الخلاف بين ناس كتيرة جدا مش فاهمين يعني ايه كلمة سيدنا عيسى فلما توفيتني كنت انت الرقيب علي وانت على كل شيء شهيد قال لك اهو ما القرآن بيثبت ان سيدنا عيسى مات لا طبعا لان الوفاة نوعين الوفاة نوعين وفاة صغرى ووفاة كبرى الوفاة الصغرى اللي هي النوم وهي المقصودة هنا في هذه الآية بتاعت سيدنا عيسى والآية الثانية كمان وهو الذي يتوفاكم بالليل أي ينيمكم بالليل ينيمكم ويعلم ما جرحتم بالنهار سيدنا عيسى عليه السلام بيقول فلما توفيتني أي لما أنمتني عشان يخرج من الروزانة اللي كانت في بيته وعشان يرفع إلى السماء إلى السماء ويفضل موجود في السماء حيا يرزق لحد يومنا هذا ثم ينزل في آخر الزمان كعلامة من علامات الساعة الكبرى الدليل يا شيخ محمود على راسي حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يوشكن أن ينزل عيسى بن مريم حاكما مقسطا مش هينزل كنبي تخيل بقى هو نبي من أولي العزم الخمسة نبي رسول من أولي العزم الخمسة ورغم ذلك سينزل في آخر زمان كحاكم من حكام الأمة المحمدية اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وينزل يصلي مأموم خلف المهدي رحمه رضي الله عنه وأرضاه مش فد ايه ينزل يصلي خلف المهدي كما ثبت ذلك والكلام ده كله تلاقيه في كتاب رحلة إلى الدار الأخيرة مفصل كل تفاصيل بقى ظهور المهدي ونزول المسيح الدجال أو ظهور المسيح الدجال ثم نزول سيدنا عيسى بن مريم لقتل المسيح الدجال فلما ينزل يلاقي المهدي بيصلي صلاة الفجر وخلفها المسلمون فإذا رآه المهدي تأخر له فيقول له عيسى عليه السلام بل أنت إمامهم تكرمة الله عز وجل لهذه الأمة وينزل يصلي خلف خلف المهدي ولذلك النبي عليه السلام قال اكراما ويعني وثناء على هذه الامه قال منا من يصلي عيسى بن مريم خلفه كنوع من مناقب هذه الامه العظيمه سبحان الملك فشوف تخيل حضرتك لما لما لما تقعد تتكلم بقى في في في في, في هذه هذه المسائل ان ان ان ربنا سبحانه وتعالى شوف بيسر لنا الخيرات قد ايه ان انت تعبد ربنا وانت لا تملك اي شيء من امر نفسك أنت لا تملك أي شيء ربنا هو اللي وفقك فأنت لما دخلت الجنة دخلت الجنة بفضل الله ورحمته وليس بسبب عملك أنت أنت لا تملك من نفسك أي شيء لو قعدت تقول أنا اللي عملته وأنا اللي سويته وأنا وأنا وأنا كل ده بفضل مين؟ فضل ربك هو اللي وفقك هو اللي هو اللي هداك هو اللي زين الإمام في قلبك هو اللي يصل لك إنك تيجي تصلي هو اللي هو اللي تقبل منك عبادتك فقال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون أي بسبب ما كنتم تعملون طيب نكمل موضوعنا فالنبي كان بيشوق الصحابة للجنة بل وكان يربط بين كل عمل وبين الجنة ليه؟ قال لك لأن النبي دارس نفسيات المسلمين وده اللي بيسموه فقه النفس النبي صلى الله عليه وسلم يعلم جيدا ان اي انسان في الدنيا يا جماعه اجري, أجري. احنا كده كلنا اجريين لا نعمل شيئا بلا اجر هات واحد حضرتك حتى في امور الدنيا ليس في امر الاخره في امور الدنيا قول له تعالى ظبط لي البيت كده وادهنه لي وادهن لي البيت ثلاث دوار وظبط لي كل حاجه وجزاك الله خيرا مش هديك ولا مليم هيقول لك جزاك الله خير حضرتك والله ما قصرت يعني ويفك منك وي... وعمره ما هيجي لك تاني لانه مش لاقي اجر انما تعالى بقى قول له ايه قول له تعالى بقى اشتغل عندي خد بالك واجرتك كام يقول لك انا هدهن البيت ده كله ب 15000 جنيه قول له ليك مش 15000 ليك 20000 وفوق ده كله بقى في مفاجأة أحلى من 20000 هتلاقيه بيشتغل ب ب ب بإيده وأسنانه زي ما بيقولوا يعني واخد بالك ليه؟ عشان قلت له في مفاجأة هي وهو ده نفس الأسلوب الذي استعمله الحق جل وعلا مع عباده سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال جل وعلا بعدما وصف الجنة ونعيم الجنة وأنهار الجنة وأشجار الجنة في آيات كثيرة وفي سور كثيرة قال في سورة من الصور فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون الله انتوا ما تعرفوش اللي ربنا مخبيه لكم في الجنة دي طب يا رب ما تقول لنا مش عقولكم ما تجيبش لأن في أمور ما ينفعش ربنا يذكرها لنا يا جماعة الجزاء ربنا قسمه لثلاث أنواع أعلى نوع منه شيء لا يخطر على قلبك ولا على عقلك أديك مثال المولى عز وجل لما تكلم عن الصيام شهر رمضان قال كما عند مسلم في الحديث القدسي قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به هتجزينا بإيه يا ربي مش هقول لكم ليه لأنك مش هتعرفوا عقلكم مش هيجيب طب ليه اشمعنى قال لأن الصيام ده أخلص عبادة وأكتر عبادة لا يدخلها رياء أبدا أو ممكن صيام النافلة يدخله رياء ممكن الصلاة يدخلها رياء ممكن الحج ممكن الزكاة إلا الصوم لا يمكن يدخله رياء ولذلك قال إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل قال لا رياء في الصوم ممكن واحد يطلع في نهار رمضان كده يقول يا جماعة على فكرة أنا صايم طب ما الناس كلها صايمة فما فيهاش رياء واخد بالك وما تلاقيش واحد بيخفي صيامه في رمضان لأن الكل صايم فما حدش إيه يخطر على باله أن يرائي بصيامه فاختار الله عز وجل أخلص عباده وقال إلا الصوم فإنه لي طب ما هي الصلاة لي والزكاة لي والحج لي أيوة بس هو اختار العبادة دي قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ولذلك النبي عليه السلام كما في الحديث آه الذي آه رواه آه النسائي باسناد حسن أن أسامة بن زيد لما سأله قال له يا رسول الله ما رأيتك تصوم شهرا بعد رمضان أكثر من صيامك في شهر شعبان قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب وبين رمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله خد بالك من لفظ فأحب أن يرفع عملي إلى الله ما قالش وأنا مصلي قال وأنا صائم طب ليه ده الصلاة أهم من الصيام ده هو هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة فإذا صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر حتى لو كان عنده صيام وحج وزكاة خلاص فقد خاب وخسر أمال ليه قال أحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم قال لك لسببين لأن أجر الصيام لا يخطر على قلب بشر فمهما كانت سيئاتك يطغى أو تطغى حسنات صيامك على سيئاتك فتفوز بفضل الله الحاجة الثانية أن الصيام يشفع كما ثبت عند الطبراني في الكبير والترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد إلى آخر الحديث واضح كده يا جماعة إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يربط بين كل طاعة وبين الجنة ليه؟ لأن احنا أجريين حب الأجر ولذا ثبت في الصحيح أن امرأة رفعت صبيا صغيرا للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ عارف واحدة ماسكة ابنها طفل صغير سنة سنتين بتقول يا رسول الله ينفع أخده أحج بيه؟ قال أجل ولك الأجر هي ما سألتش عن الأجر هي ما سألتش عن الأجر هي سألت ألهذا حج كان ممكن يقول لها أجل له حج لكن قال لها أجل ولك الأجر ليه عشان يشجعها أن هي تاخد ابنها على طول إلى أماكن الخير بدل ما اخد ابني بقى للمصايف وللسينمات والمسارح وال... والاماكن الديسكو وصالات الديسكو وصالات القمار و و عشان الولد بس يطلع ايه آه مدردح كده ويطلع يعني شاب كده large او 3 X large طب ما انا كده هضيع ابني والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والمولى عز وجل قبل ذلك قال يا ايها الذين امنوا يا مؤمنين قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون واضح؟ فالنبي ربط بين كل طاعة وبين الجنة تيجي على التوحيد كلمة التوحيد يقول لك من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة تيجي عند الأذان من أذن ثنتي عشرة ركعة خد بالك وجبت له الجنة تيجي عند الوضوء من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية تيجي عند الصلاة من صلى البردين اللي هو العصر والفجر من صلى البردين دخل الجنة من صلى اثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة تيجي عند الصدقات من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة الثمانية تيجي عند الصيام من ختم له بالصيام يوم دخل الجنة تيجي عند الحج والحجة المبرورة ليس لها جزاء عند الله إلا الجنة تيجي عند طلب العلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة تيجي عند الجهاد إن في الجنة 100 درجة عدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله تيجي عند بر الوالدين الوالد أوسط أهو الجنة يعني مش هتلاقي مش هنخلص مش هنخلص مفيش عبادة مطلقا مفيش عبادة مطلقا إلا ربط النبي بينها وبين الجنة ليه؟ علشان يقول لك وقل اعملوا اشتغلوا اشتغل اهو كل العبادات اهي اجر اهو مش انت بتحب الاجر مش انت راجل اجري تحب الاجر وتحب الثواب يلا اشتغل يلا هوايتك جمع الحسنات هوايتك تخش الجنه هوايتك ربنا يرضى عنك اشتغل اهو اديني بحط لك كل عباده قدامها الجنه كل عباده قدامها الجنه ايه رايك عشان ايه عشان تشتغل ولذلك كانت همه هؤلاء الناس الصحب الكرام ومن تبعهم كانت همتهم في يعني في قمه السماء كانت همتهم عاليه جدا في العباده سبحان الملك النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام قعد وسط الصحابه والحديث رواه مسلم فيعني ايه ما بيقولش بقى مين اللي بنى الدور الثاني ومين اللي جاب حصان جديد ومين اللي جاب مش عارف ايه لا ما بيسالش عن امور الدنيا قال من اصبح منكم اليوم صائما قال ابو بكر انا وده واضح انه صيام نافله قال من عاد منكم اليوم مريضا يعني من زار منكم اليوم مريضا قال ابو بكر انا قال من تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا قال من تصدق اليوم على مسكين قال أبو بكر أنا كل كل أبو بكر قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة وده يوضح لنا إشكالية حلوة أوي أوي دايما لما تيجي تتكلم مع حد فيجي يتكلم معاك بتناقشه في موضوع يقول لك بص يا شيخ محمود آآ آآ أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا أنا عايز أقول لحضرتك حاجة مهمة جدا جدا انا لما كنت واعوذ بالله من كلمه انا الموضوع مش كده يا جماعه مش مجرد ان اقول انا يبقى لازم اعوذ بالله من كلمه انا طب انت بتقول ليه اعوذ بالله من كلمه قال لك عشان ابليس قال انا خير منه فانا كلمه انا ديت كلمه مذمومه مين قال الكلام ده الكلام دوت غير صحيح كلمه انا تذم في موضعين فقط عايزين بس ايه نفهم المسائل كلها صح يا جماعه ونحط كل حاجه في موضعها تذم في موضعين الموضع الأول هو الكبر لما أكون بقول أنا أنت تعرفش مين أنا ده أنا كذا وكذا تذم كلمة أنا وإذا كان إنسان بيطرق على باب إنسان فبيخبط فاللي جوه بيقول له من مين اللي بره فبيقول له أنا كأنه عايز يقول له أنا الذي أعرف أنت مش عارف أنا مين ده أنا فتذم هنا ولذلك لما طرق احد الصحابه على باب النبي صلى الله عليه وسلم يقال تقريبا هو جابر بن عبد الله طرق على باب النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه الصلاه والسلام قال من؟ قال انا ففتح النبي الباب وقال انا انا كانه كرهها ليه؟ لانه كانه عايز يقول له انا الذي اعرف يعني ما انتش عارف انا مين؟ ده انا فلان الفلاني فكره النبي ذلك يبقى تكره كلمه انا في موضعين فقط موضع الكبر وموضع حينما تطرق على الباب لو واحد قال لك من مين اللي بره قول له مثلا محمود محمود مين محمود كذا فاهم ازاي يا اما تقول له اذا كان هو عارف بقى حضرتك مين يا اما تقول له انا محمود او انا محمد فهنا كلمة انا لا تذم ما دمت قارنتها باسمك واضح يا جماعة دي نقطة والدليل على ذلك ان كلمة انا لا تذم على اطلاقها أن النبي في غزوة حنين قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وقارنها بكلمة يبقى قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة قال ولا فخر وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر وأنا أول مشفع وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر صلى الله عليه وسلم وهنا النبي عليه السلام قال من أصبح منكم يوم صائم قال أبو بكر إيه أنا ما قالش أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا من تبع منكم اليوم الجنازة أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا واضح يا جماعة عشان بس نحط الحاجة في موضعها عشان ما يجيش كل واحد يكلمك تيجي يقول لك كذا يقول لك أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا لا ما تقولهاش هي لا تذم إلا في موضعين موضع الكبر وموضع حينما تترك الباب على أحد سيدنا عمر بن الخطاب يجي له واحنا ما زلنا بنتكلم عن همتهم في العباده وهذكر امثله بسيطه جدا يعني. سيدنا عمر بن الخطاب في يوم من الايام واقف بيصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل. فهو بيصلي جاء رجل رسول من بلاد خراسان عايز يوصل رسالة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب سأل عنه في البيت فعرف أنه هو في المسجد فراح في المسجد المسجد ضلمة ما فيش بقى لا فلورسنت ولا الكلام ده كله يعني يعني نور خافت جدا جدا فلقى عمر بن الخطاب بيصلي فلما انتهى عمر بن الخطاب من صلاته قال من أنت قال أنا رسول من بلاد خراسان جئتك برسالة يا أمير المؤمنين ثم سأل عمر بن الخطاب قال له يا أمير المؤمنين ألا تنام يعني أنت في وقت زي ده ما بتنامش تستريح قال يا هذا لو نمت لو نمت الليل كله لضاعت نفسي ولو نمت النهار كله لضاعت رعيتي شو قد ايه فكان مقسم ليله لثلاث أقسام جزء ينامه وجزء يصلي قيام ليل وجزء يعني يلف ويدور في شوارع المدينة حتى يطمئن على أحوال الرعية رضي الله عنه الله عمر الخطاب اللي كان في عينيه خطين أسودان خطان أسودان من شدة البكاء من خشية الله رضي الله عنه وأرضاه سيدنا عثمان بن عفان ثبت في أثر صحيح كالشمس أثر صحيح كالشمس إنه كان كل ليلة كان يصلي بالقرآن كله في ركعة الوتر حاجة ولا الخيال يا جماعة وهو هو اللي قال والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا يبقى مش هم كله يا جماعة ان انا امسك المصحف واجيب اخر السورة او اجيب اخر المصحف باي طريقة لا ده انت ممكن تتعايش مع آية واحدة وقد كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من العشاء إلى الفجر بآية واحدة بعد الفاتحة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم يبقى مش هم كله نجيب آخر المصحف في شهر رمضان كتير مننا بيبقى حريص جدا ان هو يختم قرآن أكتر من مرة وده شيء جميل وفي غاية الروعة لكن اللي أهم من ده كله إن أنت تستحضر معنى كل آية وتخلي الآيات تحرك قلبك لأن المقصود هو قلبك الله لا يريد منك إلا القلب فقط قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم يا سلام هي القلب بس موضع نظر الرب وإلا لو كان ربنا بينظر لصورنا كنا ضعنا كان بقى الولد اللي ابو شعر اصفر وعينين خضرة كان هو اللي دخل الجنه واحنا على وادي صقر يعني فاهم ازاي انما الحمد لله ان ربنا ما بينظرش لاشكالنا ولا فاهم ازاي بينظر لقلوبنا فاهم ازاي فالانسان لابد ان يصلح قلبه قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله قيل لاحد الحكماء قال له سيده اذبح شاه واتني بافضل مضغتين فيها فراح ذبح شاه وراح مطلع له واخد بالك القلب واللسان قال له اذبح شاه تانية وطلع لي اخبث حاجتين فيها فراح ذبح شاه تانية وطلع اخبث حاجتين فيها القلب واللسان قال له سبحان الله هنا القلب واللسان افضل حاجتين وهنا القلب واللسان اخبث حاجتين قال اجل لان القلب واللسان اذا طاب طاب الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله طبعا قلب قلب ده لما لما لما يحب ربنا ويخلص لربنا تظهر على اللسان ينابيع الحكمة كما قال مكحول إذا أخلص العبد لله أربعين يوما ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه شوف الحسن البصري لما تقرأ في سيرة الحسن البصري وأدلك بقى على الحمد لله على كتاب قصص التابعين يعني من أروع ما كتبته في حياتي اقرأ فيه سيرة الإمام الحسن البصري وغيره من الأئمة لما تقرأ عن سيرة الإمام الحسن البصري يقول لك علماء أهل زمانه يقولوا كلمة عجيبة جدا يقولوا والله لولا أن على يقين من أن الوحي قد انقطع من السماء لظننا أن الحسن يوحى إليه من السماء كان يقول كلمات يعني أغرب من الخيال يا ابن آدم إنما أنت أيام فإذا ذهب يومك ذهب بعضك عارف حضرتك النتيجة اللي بتتعلق على الحيطة دي كل ما تقطف ورقة حس بوجع أنا بقطف يوم من عمري يوم بقطفه من عمري وكل يوم بيقربني من ربنا أكتر وأكتر كان الحسن البصري من شدة ورعه وزهده وكلامه كان يبكي القلوب درجة بعضهم كان يقول كلام الحسن يدمي القلوب وكلام غيره لا يبكي العيون فدي كلامه هو يدمي القلوب وكلام غيره لا يدمع العيون فسأل واحد من علماء عصر الإمام الحسن البصري عفوا سألوه قالوا له ل- كيف يعني لماذا بلغ الحسن هذه المنزلة العالية خد بالك بما فضل عليكم الحسن البصري ايه اللي خلاه يوصل للمنزلة الكبيرة دي قال احتجنا لدينه واستغنى هو عن دنيانا يا سلام على الكلام الغالي احتجنا لدينه ولعلمه واخد بالك وهو استغنى عن دنيانا هي دي المسألة هي دي المسألة فعثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه كان يصلي الليل كله بالقرآن كله في ركعة الوتر ولما يسألوه عن كده يقول لهم والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا عارف حضرتك لما تكون مسافر ولله المثل الأعلى لما تكون ليك ابن عفوا ليك ابن مسافر بقاله 17 سنة وما شفتوش ووحشك قوي قوي وجالك منه رسالة بعد 17 سنة حبيب قلبي لسه فاكر آه، باباك أو أبوك وتمسك الرسالة وتقبلها وتحطها على قلبك وتشيلها تحت المخدة وكل شوية تفتح لمبة الأباجورة وتقرأ الرسالة ولله المثل الأعلى ما القرآن ده يعني بدون تشبيه كأنه رسائل جايلك من ربنا يا أيها الذين آمنوا افعلوا أو لا تفعلوا قال ابن مسعود إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك فإنما خير ستؤمر به أو شر ستنهى عنه يبقى عثمان بن عفان يقرأ بالله- في, في, في ركعة الوتر بالقرآن كله س- سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص وإن شاء الله نختم بيها هذه القصة وبكرة نكمل م- موضوع وكل اعملوا لأن الموضوع فعلا محتاج كلام محتاج فعلا ان احنا نحول العلم اللي بنتعلمه إلى عمل لأن النبي ذم من علم ولم يعمل قال جل وعلا وإنه يعني سيدنا يعقوب وإنه لذو علم لما علمناه قال قتادة في تفسيرها أي وإنه لذو عمل بما علمناه يا سلام على التفسير الجميل يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون لا اسمع الحديث المرعب ده الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار يترمي في النار بسرعة فاء الفاء التعقيب والسرعة فيلقى في النار فضن- فتنضلق أكتابه اللي هي أمعاؤه فيدور معها كما يدور الحمار برحان فيجتمع إليه أهل النار فيقولون ويلك هذا ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر مش أنت اللي كنت عالم ما شاء الله وعمال تملى الدنيا كلها علم ومواعظ ودروس وتذكرنا بالله كنت بتذكرنا بالله و- وتنهانا عن الفواحش إيه اللي دخلك النار معانا قال بلى كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وكنت أنهاكم عن المنكر وآتيه هي دي المصيبة مصيبة ان انت تعلم ولا تعمل اللي هو يعني واحد لا ينتفع بما يعلم كيف ينفع غيره سبحان الله فسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص والحديث رواه مسلم في يوم من الايام هو كان عنده همه في العباده عجيبه جدا فبيقول من كتر ما هو مشغول بربنا مش عايز يتجوز بيقول زوجني ابي وما بي من رغبه في الزواج فلما آه، خلاص بقى اتجوز وكانت ليله الدخله وكده في الصباحيه عبد الله عمرو بن العاص رايح عشان يطمئن على ابنه عبد الله بن عمرو فسال زوجة ابنه اللي هي زوجة عبد الله قال كيف حال عبد الله عامل ايه قالت نعم العبد لربه لم يفتش لنا عن كرف نعم العبد لمين لربه اه بيصلي حلو قوي زي الفل وبيذكر ربنا بيقرا قران لكن هو ما عرفش اذا كان اتجوز ولا لا هو ما جاش جنبي اصلا فطبعا عمرو بن العاص يعني اغلظ على ابنه في الكلام واخذه الى النبي صلى الله عليه وسلم عشان يشهدوا عليه ايه اللي بيعمله ده جوزه واحده ويروح يسيبها بالمنظر ده فالنبي عليه الصلاه والسلام وضح له قال كيف تصلي يا عبد الله قال اصلي الليل كله قال ان لبدنك عليك حقا وان لاهلك عليك حقا وان لزورك يعني ضيوفك عليك حقا وان لله عليك حقا من قبل يعني كيف تصوم قال أصوم ال- الدهر كله قال من صام الدهر كله فلا صام صم الاثنين والخميس قال أتيك أكثر من ذلك قال صم ثلاثة أيام 13 14 15 قال أتيك أكثر من ذلك قال صم يوما وأفطر يوما وهذا صيام داود هو أحب الصيام إلى الله قال فكنت أصوم يوما وأفطر يوما تمام قال في كم تقرأ القرآن قال أقرأ القرآن كله كل ليلة قال لا ما فقه الق- ما ما ما, علم ما فقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث فكان يقرأ القرآن كله في ثلاث أيام فلما كبر عبد الله بن عمرو بن العاص بيقول يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لما كبر ما حبش ان هو يحيد عن الحاجة اللي اتفق عليها مع النبي فبدأ برضه يعمل نفس الحكاية يصوم يوم ويفطر يوم وكبر في السن مش قادر بس كان برضه بيعمل كده لأنه شق على نفسه لكن انا بوضح لك بوضح لك بس قد ايه همته كانت في العباده كانت في الذروه حاجه عجيبه جدا لدرجه ان هو في الحديث الذي رواه احمد بسند جيد ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس وسط اصحابه وقال يدخل عليكم الان رجل من اهل الجنه ثلاث ايام ويدخل نفس الرجل عبد الله بن عمرو قال مين ده اللي من اهل الجنه تعال نشوف بيعمل ايه فراح بات عنده ثلاث ايام بعد ثلاث ايام لا ما بيعملش حاجه غير انه بيصلي الفرائض غير انه كان اذا تعرى من الليل اذا قلق بالليل كان يذكر الله عز وجل فقال قلت له يعني ما, ما رأيتك تفعل شيئا يعني أكثر من الفرائض وقد قال عنك النبي أنك من أهل الجنة فماذا تصنع قال هو ما رأيت غير أني لا أبيت ليلة وفي قلبي غش ولا حسد لأحد من المسلمين قال له عبد الله تلك التي بلغت بك المنزل وهي التي لا تدرك ونختم بالقصة الصغيرة ديت كان واحد من التابعين اسمه الحسن ابن صالح حسن بن صالح سبحان الله كان آه، يعني كان بيقسم قيام الليل بينه وبين اخوه علي وبين امه امه تصلي الثلث الاولاني علي يصلي الثلث الثاني الحسن يصلي الثلث الثالث امه ماتت قسم الليل كله بينه وبين علي علي مات قام هو الليل كله حتى لا يفرغ البيت من عبادة لله سبحانه وتعالى هنكمل بكرة حبايبي إن شاء الله المواقف الإيمانية الجميلة ديت ب- تحت عنوان وكل اعملوا حلقة ده الجزء الأولاني والجزء الثاني يبقى بكرة إن شاء الله يعني آه، الوقت معاكم بيجري بسرعة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حروفا يس مواقف الإيمان لأن مواقف الإيمان تبقى لصاحبها على مر الزمان